بسم الله الرحمن الرحيم
الطريق إلى الله way to Allah.com يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام لعله يكون ختام الحديث عن الأرزاق في لمحة قرآنية من خلال ما وصف الله تعالى به الدنيا وضرب لها المثال والمثال يوضح المقال المثال يقرب المعلومة العقلية الذهنية الغيبية التي لا تحسها الحواس إلى درجة المحسوس المشهود الملموس حتى يستطيع المخاطب أن يدركه إدراكا صحيحا قريبا ويستفيد به فقد فصل الله تعالى أمر الدنيا في القرآن الكريم ولكن هناك آيات معدودة ضربت المثال للدنيا منها قول الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا فإيه أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس هذه آية وآية أخرى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وآية ثالثة اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أما الآية الأولى آية, سي... آية سورة سيدنا يوسف عليه السلام إنما مثل الحياة الدنيا يعني لا تجد مثالا ينطبق تماما على الحياة الدنيا أحسن من هذا المثال ما هو كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام هل الماء ينزل من السماء فيختلط بالنبات أو يختلط بالحب فرد يختلط بالحب الحب زرع ويطلع المرعى والعشب وهكذا أن صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها فيها حبا بدأ ينبت كده فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتون وهكذا لكن الله تعالى يشير إلى سرعة الدنيا وأن دورتها سريعة لا تكاد تحس بها وخاصة في أواخرها كأيامنا هذه قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون فيه العام كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كالليلة وتكون الليلة كإحراق كالساعة وتكون الساعة كإحراق السعفة الليلة كأنها ساعة ولذلك تلاقي نظام الحياة النهاردة وحياتها وحركتها سريعة جدا سريعة فعلا الواحد ما يحسش عنها يا خبر يصبح يمسى يصحى النهاردة كم رمضان كان بيقولوا امبارح رمضان بكرة ولا بعد 12 رمضان نصه عدى سبحان الله فهكذا الدنيا وخاصة في آخرها كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام وكنا قد ذكرنا كلمة الشيخ مشك الله يرحمه ليس كلاما من عنده هو يستقيها من النصوص ومن الواقع الله تعالى يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت الماء نزل مطر الحب اللي في التربة تفاعل مع هذا الماء وانتفع به ففلق الله الحب وأنبت النبات وصارت الأرض مخضرة اهتزت وربت وأنبتت هذا روعة ما شاء الله ربنا بيعبر عنها بإيه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها الزخرف هو الذهب يعني الأرض تزينت كما تتزين المرأة بالذهب خدت الزينة الكاملة بتاعتها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون الفتنة بقى فتنة تكلمنا عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها نسيوا مين اللي نزل المية مش هم الله سبحانه وتعالى حتى لو طلع من باطن الأرض حتى لو جري في الأنهار مين اللي مجريها ومين اللي محتفظ بيها و... فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين مين اللي خزنه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون كل ده نسوة طب نسيت الجاية من فوق دي الحبة تحت مين اللي فلقها قبل أن تراها عينك من الذي فلق هذا الحب إن الله فالق الحب والنوى أغمض عينه عنها وهكذا وهكذا وظن أهلها أنهم قادرون عليها الله يملي لهم حتى يصلوا إلى هذا الحد وبعدين فجأة سونامي فجأة إعصار فجأة فيضان بتشوفوا طبعا في التلفزيون الناس تشعر أنها امتلكت الأرض وأنها تتحكم في الأرض وفي أرزاق من في الأرض وكل شيء بيدها فجأة يأتي حدث قدري كاسح ليست ظواهر طبيعية وإنما هذه رسائل ربانية موجهة موجهة هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى أتاها أمرنا الله يوجه أمرا إلى الأرض لا يسمعه أحد من الخلق وحي كده سري بين ربنا الخالق وبين صنعته الأرض وأذنت لربها وإيه وحقت حق لها أن تطيع إذن ربها ما تقدرش تقول لا مزينة ما بتختارش قالتا أتينا طائعين احنا هنطيعك يا ربنا كده بالطبيعة بالتلقائية ما تملكناش أمر الطاعة والمعصية ما تملكناش أمر الاختيار إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها ليه وأشفقنا منها خاف يجي لها الامر يا بس انا تعبان انا مكسل دلوقتي بكره بعمل من يوم السبت من يوم الجمعه هتوب واستحمى كده واصلي الجمعه من اول رمضان اللي جاي ان شاء الله هبدا ال... وهكذا يصلي لكن الارض والسماء والجبال خافت خافت ان تتملك امر الاختيار قالت لا يا رب ناتيك هكذا طوعا ولا نملك العصيان والاختيار طب وانت انسان لا انا كبير انا قادر انا انا, أنا غير الارض خالص انا جبلي ده ده انا اللي بهد الجبل وانا اللي بحفر الارض وانا بطير في الهواء انا انا لها انا اشيلها تقدر هقدر نص والثلاث ارباع كمان يا راجل بالراحه شويه وحملها الانسان انه كان ايه ظلوما جهولا فربنا يأمر الأرض وحق لها أن تطيع تطيع على طول أتاها أمرنا في أي وقت ربنا ما عندوش شغل بالنهار وأجازة بالليل شغل بالليل وأجازة بالنهار معاذ الله ليس كمثله شيء ده شأننا احنا الخلق إنما أتاها أمرنا ليلا أو نهارا لو حد كلفني بحاجة بالليل أقول له يا عم الصباح رباح صحتني من النوم إنما الأرض يجي لها الأمر بالليل بالنهار أمر ربنا على طول نفذ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها الفعل لله ليس لذات الأرض فجعلناها حصيدا أي محصودة ما عليها حياة زرعت حصد ما عادش باين فيها حاجة ازاي كده يعني كأن لم تغن بالأمس كأنه لم يكن عليها شيء بالأمس القريب ما من أحد يصدق أن هذه الأرض الحصيد والصعيد الجرزة ما أحد يصدق أنها كانت بالأمس مزروعة مش ممكن طب ما هو شايفها زي مش يصدق انا شايفها امبارح معدي عليها ده كان بياكل من الثمر اللي فيها صبح ليها حصيدا ازاي ما يصدقش هيصدق لا مش هيصدق ربنا ضرب لنا مثل في سوره القلم في قصه اصحاب الجنه لما بخلوا بثمر الجنه عن الفقراء والمساكين وبالليل بيتوا النيه ونصبح الصبح نجمع ثمرها مبكرين قبل ان يستيقظ الفقراء والمساكين حتى لا يأخذ منه منها شيئا وغدوا على حظ القادرين ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليها رسالة بالليل فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالأرض المحترقة وجهها أسود فتنادوا مصبحين أن ابدوا على حرثكم كنتم صارمين إلى آخره فلما رأوها قالوا إيه لا لا لا مش بتاعتنا دي يا أخوان هذه ليست أرضنا ليه ليس لها زرع الله ممكن لا مش يمكن دي شكلها كده لم تزرع من قبل لم تزرع من فترة طويلة لم يصدقوا أنها حديقته ولكن لما تأكدوا من جيرانها وطريقها وكذا هي هي كانوا صالحين لكن أخذهم الشيطان في هذا المأخذ غفلة كده منهم يعني. فلما رأوها قالوا إنا لضالون فبعدين قالوا إيه بل نحن محرومون بعد ما استيقظوا بقى أفاقوا كده وأدركوا أنها هي هي قالوا بل نحن محرومون فممكن فعلا ده يحصل وبيحصل أهو فأصبحت إيه فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس يعني اللي بص لها كده للحظة لفترة يقول لا يمكن أن تكون هذه أرضا مزروعة من قريب لابد أنها بور هكذا منذ فترة طويلة أو لم تزرع أصلا لم يكن فيها شيء كأن لم تغنى بالأمس آية سورة الكهف تقريبا شبيهتها في إلى حد كبير واضرب لهم مثلا أصحاب ال... واضرب لهم مثلا مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء نفس النظام برضه فاختلط به نبات الأرض نفس الكلام وقلنا نبات يعني إيه المفروض حب ولكن قال نبات ولم يكن هناك نبات أصلا عند نزول الماء ذلك إشارة إلى سرعة الدنيا إلى سرعة الإيه الدنيا كسرعة الدورة الزراعية يعني الدورة الزراعية بتاخد كم شهر ثلاثة في بعض المحاصيل وستة في بعض المحاصيل وسنة في المحاصيل الكبيرة زي المانجا والفواكه والحاجات دي والبلح مثلا يعني مواسم سنوية نصف سنوية شهرية ربع سنوية ثلاث شهور خلاها سنوية الدنيا كم سنة ده احنا بس من ايام سيدنا عمر لحد دلوقتي 1430 سنة مش كده واحنا اقصر الامة اعمارا اليهود خدوا اكتر والنصارى خدوا شوية برضه قريبة مننا يعني والدنيا من قبل اليهود بمسافة الدنيا دي كلها زي سنة واحدة بس سنة واحدة بس والعمر اللي هنعيشه ده الذي يعيشه الإنسان يراه يوم القيامة كأنه كان ساعة كأنهم يوم يرون يوم يرونها القيامة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها في آية تانية إلا ساعة من نهار ساعة كم سنة؟ سبعين سنة ثمانين سنة مئة سنة كأنهم ساعة ذلك لمن ضيع الدنيا وقضى عمره خاليا لم ينجز إنجازات صالحة لم يعمل أعمالا خيرة فيرى اليوم في اليوم في اليوم كل- كله شفاف كده ما فيش فيه حاجة فاضي فكيس جوه كيس جوه كيس جوه كيس كله كيس واحد لكن الكيس لما يبقى مليان ما تدخلوش في الكيس التاني المليان ينفع يدخل كيس مليان وكيس مليان تعرف تدخلهم مع في بعض كده لا لكن لو كيس فاضي وكيس فاضي وكيس فاضي هتدخل كل الاكياس دي في بعض 100 كيس في بعضهم هو كيس واحد في النهايه لكن 100 كيس عشرين كيس كل كيس ما شاء الله مليان كده في حاجات ده في بلح وده في تمر وده في فاكهة تانية وده في طعام وده في مال وده في كذا ده في علم وده في تعليم وده في قراءة قرآن وده في صلاة وده في تيجي تدخلها بقى ما تدخلش ما شاء الله كمية كبيرة كده فتراها يوم القيامة ايه مش ساعة ده سنوات ايه ده ده انا عايش في الدنيا أربعين سنة بس ايه ده كله يا رب منين ده أعمالك يا عبدي المؤمن يوم القيامة يستكثر جزاءه ما يصدقش ليه لكثرة ما عمل من خيرات في الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما الله هو كده على طول يعني المطر لو نزل بالليل يختلط بالنبات يصبح الصبح يبقى حطب متكسر في كده إنما ده كله إشارة للإيه؟ للسرعة إشارة لسرعة الحياة الدنيا تخيل لو زرعة زي كده يعني ما بين ليلة والتانية خلصت الزرعة خلاص طلعت ونبتت وأنتجت وأثمرت ونشفت فأصبح هشيما الهشيم كان في آية تانية كهشيم الايه المحتضر صاحب الحظيرة فلاح حط الحطب في سكة الحظيرة قبل ما يطلعوا الآلات اللي بتعمل التبن دي زمان كان حاجة اسمها النورج وبعدين عملوا بعد كده الدراسة مش بتاعت الجمالية لا آه، دراسة آلة كده بتقطع الحطب وتعمله تبن ويعملوا باكتات ويودوا مش عارف معالف وشغلانه ما شاء الله حديثه حاجه جميله قوي والفلاح مستريح لكن كان زمان ما فيش الالات دي فكان يلقي ويفرش كده الحطب امام حظيره البهائم اكرمكم الله والبهائم داخله وخارجه داخله وخارجه وحوافرها بقى ما شاء الله سكاكين تقطع في النبات ده شويه ويروح لمه تبن كده ياكل منه البتاع ويستفع بيه في منافع اخرى فالمقصود ان هشيم ده حطب متكسر قطع صغيرة كده فأصبح هذا النبات هشيما هشيما فأصبح هشيما وطالما تكسر كسر خفيفة كده وقصيرة والعود ناشف هتبقى خفيفة قوي خفيفة الوزن فاش كثافة ولا ثقل لو هبت فيها الرياح تذروه تذروه الرياح وكان الله على كل شيء إيه؟ مقتدرا اعلموا انما الحياه الدنيا لاعب طبيعتها كده طبيعتها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر أي طلب للكثرة وتسابق يعني وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث هو الماء الذي نزل من السماء كمثل غيث أعجب الكفار نباته الكفار هنا معناها الزراع الزراع الفلاحين اللهم الفلاحين كفر ولا ايه لا كفار لغة, لغة بس في اللغة يعني الكافر من انكفر يعني إذا ستر فالآن الفلاح يضع الحبة في الأرض ويسترها بالتراب لئلا يلتقطها الطير الطير ياكل الحب ما يطلعش زرع ويروح مغطيها بشوية تراب أو دافسها في التراب كده سترها جوه فلأنه ستر الحبة فيقال كفر الفلاح الحب زرعت يا ولد الحب البذرة الفلانية أيوة يا أبي كفرتها أيوة كفرتها مش كفرتها لا كفرتها يعني إيه؟ سترتها وحتى لو قال كفرتها يا أبي يعني سترتها سترة محترمة مش ممكن أي طائر مهما طال منقاره وبعد نظره مش ممكن يوصل له ده كله لغة مش بعيد عن الدين والعقيدة والكفر اللي يودي جهنم نعوذ بالله فمعنى يعجب الكفار إيه نباته ده الكفار يعني الزراع بس ما حدش يقول لي واحد كاف فلاح فلسف عليه بقى خد يا كافر لا كافر هيخبطك بالفاس لما يبان لك صح الفلاحين ناس طيبين ومؤمنين بالفطرة كده وعنده الكفر ده حاجة وحشة جدا يعني موته ما تكفروش لن يقبل منك هذا فبلاش الهزار حتى في الحاجات دي فقال الله تعالى يعجب الكفار نباته ثم يهيج النبات ده طلع كده آه هاج هاج يعني ايه يعني نمى بسرعة ان شاء الله تدل على قوة النبات وحسن التربة وحسن الخدمة فالنبات ايه بيكبر بسرعة يمكن تقدر تسجل او تصور كبره نموه ما شاء الله فاصبح آه ثم يهيج فتراه بعد ما هاج بقى وجاب قوته واثمر ثمرته طاب الثمر وكذا يتحول النبات الى ايه الى الى المراحل الاخيره بقى فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ثم عشان في فتره بين الصفار وبين الحطام المفروض ايه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء اللي هو الهشيم خلاص أحوى يعني أسود هو هنا بيقول المفسرون في تقديم وتأخير أصلها والذي أخرج المرعى فجعله أحوى غثاء لكن ربنا لحكمة حولها هكذا أحوى يعني أسود بعد ما بيصفر النبات يبدأ يسود لأن المية بتاعته بتجف من العود فيسود العود بدرجات طبعا وبعدين يروح للراجل حصده وبعد ما يحصده يضعه قدام الحظيرة زي ما قلنا وبعدين تدوس البهائم فيصير إيه هشيما أو غثاء الهشيم عرفناه لو الرياح هبت فيه تذروه أما الغثاء فهذا حينما يحمله الماء المية لو جت عليه تروح واخداه في سكتها ومشي لأنه خفيف برضه الماء تدفعه قدامها كده اللي بيسموه زبد السيل لو جه سيل يروح واخد الخرق والورق والح- والهشيم ده والحاجات الخفيفة دي كلها واكياس النايلون ومش عارف ايه والمناديل الورق كله ده يدفعه قدامه فقال سبحانه وتعالى فأصبح هشيما تذروه الرياح ده في آية الكهف هنا في الحديد يقول سبحانه وتعالى فإيه فأصبح فيهج مصفرا فيهج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يبقى هي المراحل هي هي بس ربنا بيختصر هنا مرة وهنا بيقول بيجيبها بأسلوب تاني وهنا بأسلوب ثالث وهذا يدل على مدى وطلاقة قدرة الله في التكلم لما تيجي توصف شيء واحد في عدة مرات كل مرة توصفه بشكل فدي قدرة في الكلام توصف نفس الأوصاف ولكن كل مرة بطريقة بجملة مختلفة عن الثانية فكده أنت عندك قدرة على التكلم ما شاء الله عندك آه، آه، يعني قدرة البيان قدرة البيان ولله المثل الأعلى فله الكمال في ذلك لكن تلاحظوا يا أخوانا اشتركت هذه الأمثلة وهذه الآيات في وصف وتمثيل الدنيا بالإيه ولا بالمية أول كلمة بالمية هو الزرع ما أعرفش إيه وكذا لأنها يعني دورانها وسرعة مراحلها وكذا لكن في الثلاثة بدأ بالماء بدأ بالماء فالعلماء المفسرون لاحظوا ما بين الدنيا وما بين الماء من وجه شبه ايه الشبه بين المية وبين الدنيا قلناها قبل كده حد فاكر ها طيب نقولها تاني زي بعض بس يا ريت بقى نحفظها ان شاء الله لانها جميله فعلا والنهارده في رمضان بنعيشها قوي الماء كالدنيا او الدنيا كالماء في بينهم وجه شبه في ايه زي المترو كده والقصب مترو انفاق والقصب ايه الشبه بينهم عقل وايه تاني الاثنين بيعدوا على المعصره الله يفتح عليك ماشي صلى على رسول الله ايه وجه الشبه بين الدنيا وبين الماء ان الاثنين زي بعض في حاجه وهي ان الانسان اذا اخذ من الماء او من الدنيا حاجته فقط فاكرين امبارح وجبه طازه ها بتاعت النا- انا بتغدى خلاص اتغدى وما يجي العشاء يفرجها ربنا خدت وجبتك خدت حاجه بطنك مش اكتر تشبع وتقنع وتستفيد تتغذى وينمو جسمك وتحفظ قوتك ما شاء الله والصحة في كده وهكذا كان هدي النبي عليه السلام نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع نأخذ حاجتنا وأقل من حاجتنا كمان. ومن أخذ منهما من الماء أو من الدنيا أكثر من حاجته أضره شفت كده لما خطفت الازازه ساعه المغرب متلجه ومشبره كده ورحت شاربها كلها واشتففتها دون ان تبقي شيئا لاحد عرفت تاكل ما عرفناش ناكل تاني صليت المغرب عامل ازاي بتقرا الحمد لله رب العالمين مفيش ما هو كبست عن نفس خلاص خدت بالك فمن شرب من الماء اكثر من طاقته وطاقه جسمه اضره ذلك واتعبه وارهقه ولا عارف ينام ولا عارف يقعد ولا عارف صعب صعب صعب وبرضه نفس النظام اللي ياكل اللي ياكل كتير برضه بطنه تتعبه واسال الاطباء بقى في ذلك كذلك من اخذ من الدنيا حاجته فقط شرب كده بق شوية وشرب ح- كوباية عصير شوية وشرب كوباية حاجة تانية وأكل حاجة وشرب حاجة عمال كده واخدها بنظام وتناسق وحكمة كده ما شاء الله ياكل كتير وما يضروش حاجة أنه أخذ قدر بطنه قدر حاجته ومن أخذ من الدنيا أكثر من حاجته كما ورد في الحديث في الحلقات السابقة إنه جمع مال واشترى أراضي واشترى مزرعة وبنى فيلا وفيلتين ثلاثة ومش عارف عنده إيه في الساحل وعنده إيه في الشرم إن شاء الله نشر أمواله كده مشغول بالشركة بتاعته ربنا يعينه ودماغه في البورصة مش عارف كسبت ولا خسرت والحساب اللي في البنك يتراوصل ايه وخايف مش عارف من الصفقة الفلانية فلان ينصب عليه والشقة اللي في الحتة الفلانية ويا ترى حد بيروح هناك ولا في مستأجر في الصيف ده ولا مفيش والأرض اللي في يا ترى العرب اعتدوا عليها وخدوها ولا حد تاني وضع يده عليها ولا مشغول ومشبوح ومشدود هنا وهناك لكن اللي بيتعشى وينام ده ينام ما شاء الله عنده حتة أرض زي بعض هتنفع العيال حتة حتاية كده أو حتة أرضاية كده عنده شقة تنفع الولد لما يكبر يتجوز فيها إن شاء الله مش مش كثيرة يعني فتجده مستريحا أما من استكثر من الدنيا فإنه مرهق وتراه يرهق حتى يزيد رهقه على عمره بيرهق حتى بعد موته ازاي وهو عايش لسه حامل هم اولاده لما هو يموت اذا مات ماذا يفعل الاولاد مع بعضهم في الميراث فيشغل نفسه بتقسيم تركته وهو حي بيحصل ولا لا اهو ده من ضمن الرهق والتعب الله تعالى اراحنا وقال قد قسمتها تلك حدود الله أو فريضة من الله خلاص ربنا فرضها شاغل نفسك لماذا تشغل نفسك مت براحتك أماتنا الله جميعا على خير على طاعة والتركة مقسومة بعد ذلك هي مقسمة وحدها ومن يبغي على غيره فحسابه على الله وليس عليك فما كلفك الله بالتوريد إنما كلفنا الله أن نترك لورثتنا شيئا سيب لهم حاجة ما ياخذوا لي الله يرحمك يا أبا الله يرحمك يا أمي شوف سابت لي حتة الذهب إزاي الله يرحمك يا أبي سبت لنا مبلغ برضه له يعني الواحد شاف نفسه ولا حاجة كده يعني ما سابش كفاية إنه ساب لنا الأدب أدبنا وعلمنا وربانا كترخرهم وربنا يرضيهم ويجزيهم خير عنا لكن يعني ما كلفنا الله تعالى بأن نقسم الترك ويقسم وأحيانا كثيرة يملك خذ يا ابني حاجتك أهي حاجتك يا بنتي وحاجتك يا مراتي محدش بقى إيه يتخانق مع حد قد علم كل أناس مشربهم بين زي بني إسرائيل طبعنا العلاقات تمام ربنا قسم بينهم المية قد علم كل أناس مشربهم يعني محدش يروح التاني بقى محدش يطلع التاني كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين اوعى حد يبص لحد في العين بتاعته ولا ياخذ بالميه بتاعته نفس النظام لكن لو ربى وورث فيهم الحب والألفة والأخوة أسرة واحدة فالأخ سيرعى أخته والأخت ترحم أخاها أو تحبه وتصل وهكذا المهم أنه يفعل ذلك في أحيان كثيرة يملك تمليكا حاليا و يفاجأ بأن بعض أولاده ماتوا قبله يبقى ورث الميت في الحي اللي مات ده ملوش ميراث أصلا فأبوه من مات قبل أبيه فلا ميراث له في أبيه إنما يرث فيه أبوه شفت بقى قلب الدنيا إزاي وربما تموت زوجته قبله فيرثها أو ترثه هي ورثته قبل أن يرثها ورثته هو حي لكن يعني يجوز لك أن تعطي بعض الهدايا وتبقي شيئا للميراث واللي شاغل نفسه اصلا انا مخلف بنات ما عنديش صبيان واخواتي والله ما اضمنهمش بنتي هتشحطط بعدي ومراتي كمان فانا اكتب يعني ايه البيت ده للبنت وال... طب عندك ايه تاني بصراحه ما عنديش يا شيخ هو المرتب بس طب واخواتك ياخدوا ايه ده انا مش عاوز اديهم وانت بمزاجك لا يجوز لك ان تمنع احدا من الميراث لا تكتب شيئا اعطي هدايا فقط بالتساوي بين الذكر والانثى هدايا معقولة لا تستوعب ولا تأكل كل الترك وأبقي الأمر إلى حين وإلى حين وارجعوا إلى خطبة كانت في هذا الموضوع خصوصا اسمها أو عنوانها تركة بلا ميت جمعنا فيها هذه الصورة إذا يا أخوانا الدنيا كالماء من أخذ منهما أو من أحدهم حاجته نفعه ذلك نفعا عظيما ومن أخذ منهما أو من أحدهما فوق حاجته أضره وأتعبه وأرهقه فكان ضرب المثال للدنيا بالماء ضربا حكيما وإيرادا عظيما وجلت حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا البيان وفي هذا الاختيار نفعنا الله تعالى به نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يسمعنا دائما ويعلمنا ما ينفعنا ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع ومن جهل ومن قلب لا ومن قلب لا يشفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع اللهم امين ربنا زدنا علما كما امرتنا والله اعلم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته